يقين كن دائما بين الجماعة واعتدل الحق أولى بالقبول بسم الله الرحمن الرحيم أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عدنا إليكم مع برنامجكم انحراف بعد انقطاع أربع حلقات سعدت فيها بصحبة المذيع الملهم الأستاذ ملهم العيسوي في مجلس الرحمة لتعارض موعد البرنامج مع الدورة العلمية تأتي هذه الحلقة اليوم والأحداث فيها تجري سراعا على الأبواب نستقبل ضيفا عزيزا نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في الأنفاس المتبقية من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه إلى صالح القول والعمل وهذا في حد ذاته يرسم لنا طريقا ويلزمنا منهجا ويستوجب علينا مطالب يجب تحصيلها في برنامجنا هذا وغيره ثم حديث الساعة بعد انتخاب الشعب المصري وإكرام الله له بوصول الدكتور محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة ثم الشد والجذب مع ما سبق إعلان النتيجة مباشرة بصرف النظر عن الدوافع والبواعث فالنوايا لا يعلمها إلا الله ولا يصح لنا أن نتكلم في النوايا إنما على كل حال هناك فخاخ وهناك مشاكل وهناك عقبات وفي ظني فيما أفهم أن الرئيس لم يجلس على كرسي الرئاسة بعد ناهيك عن حملات التشويه والتشكيك والاختلاف وبخاصة الأداء الإعلامي غير الكريم وغير الصحيح لعلي ألتقط الخيط من خلال استهلال شهر رمضان المعظم وأنا أخاطب المسلمين بالمقام الأول في هذا المعنى ولن نعدم الحس الوطني مع غير المسلمين من إخوتنا المصريين فلطالما كنا في تاريخنا الماضي يحترمون مشاعرنا لا يطعمون ولا يشربون ولا يدخنون طيلة نهار رمضان وهم بين إخوانهم المسلمين وهذا أمر ربما الأجيال الصغيرة الشابة الآن لا تعرفه أو لا تتيقنه أو معظمها لم يشاهده لكن لو سألوا آباءهم اللي تجاوزوا الخمسين أو من هو أكبر منهم فإننا في سني أنا كنت أرى هذا تماما بين إخوتنا وأصدقائنا في الدراسة وآبائهم وأسمع هذا ممن هو أكبر مني وأسن مني ومصر عظيمة عظيمة لأنها تشبعت بروح الإسلام بصرف النظر عن الانتماء والاعتقاد لكن الواقع الآن المشاهد يندى له الجميع اسمحوا لي ان احنا يعني نركز في هذه الجزئية حتى نخرج بفائدة شريطة ان تستجيبوا إذا اتفقنا والكلام أقنع لابد أن يري كل منا الله من نفسه خيرا الجزئية أو القاسم المشترك أو المدخل الطبيعي هنقول فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لاستقبال رمضان بكثرة الصيام وموفور الطاعة مطلق الطاعات قبل رمضان بحيث يدخل عليه رمضان ما بيعديش منه ثانية صحيح هو صلى الله عليه وسلم في كل عمره كان إماما وكان خلقه القرآن كان يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة لكن رمضان نفحة الله لهذه الأمة فهو شهر القرآن شهر الصيام شهر القيام فيه ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يعني لو حضرتك وفقت إلى رمضان كما يحب الله ويرضى ورزقت ثواب ليلة القدر يبقى طلعت بثواب عمل صالح يوازي 83 سنة وأربعة شهور 83 سنة وتلت تعرفين ان عمر أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معظمنا ما بين الستين والسبعين وقليل يعني لما هنقابل المعمرين هنقول مبارك عنده كم سنة ولا فلان عنده كم سنة هذا أمر يعني ده في الاستثناءات لكن معظم أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمارها ما بين الستين والسبعين فتخيل لو أنك رزقت ثواب عمل صالح يوازي هذه المدة تخيل لو عشت عشر سنين موفق لقيام وصيام رمضان وإدراك ليلة القدر عشر سنين هتقترب من عمر نوح عشرين سنة هتتجاوز عمر نوح في طاعة الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يقول لي واحد سهل يا مولانا أنا همسك السبحة واستغفر ربنا دلوقتي ألف مرة شكرا مش هو ده اللي أنا بتكلم عنه الاستغفار باللسان أدنى مراحل هذا المعنى استغفار يعني طلب المغفرة طلب المغفرة يعني محتاج ثلاث حاجات أساسية نمرة واحد انك بتستحضر في ذهنك الشيء اللي انت بتطلب من الله ان يغفره لك اتنين بتندم على ما كان منك فيه تلاتة بتعزم وتعاهد ربنا انك ما ترجعلوش اي ذنب بينك وبين ربنا خلاص هتعمل التلاتة دول وتصدق النية فيهم مع الله قبل ما يدخل رمضان يبقى أنت نجحت في الاستعداد في شق مما يستوجب الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار لكن لو إن مآسينا تتصل بحقوق العباد هيغفرها ربنا إزاي قال لازم تتحلل من أصحاب الحقوق عشان كده انا شايف وشيجة صلة كبيرة قوي في الجزئية دي يعني فيما يتصل بحقوق الناس والمناخ اللي البلد عايشاه الكلام ده ليا لكل المشايخ لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للمجلس العسكري لسعادة المشير لرئيس الدولة لكل المسؤولين في النظام السابق لرجال الأعمال لرجال القضاء لكل إنسان مسلم في الأساس أو لكل إنسان وطني بيحب بلده
بداية احنا بننكر على الاعلام الفاسد والهابط انه بيعمي على الناس او بيعمم النتائج يعني سهل قوي الاقي واحد يلبس بدلة ضابط شرطة ويعمل مصيبة لا يجوز ابدا لا في الاعلام ولا في غيره انه يطلع يقول ضباط الشرطة بيفعلوا كذا لازم يتأكد الأول من شخصية هذا الإنسان ثم يتكلم باسمه الفرد المت... الملاحظ في الفترة الأخيرة احنا شغالين بأسلوب يعني رخيص قوي ما يلقش بكرامة المصريين ولا بكرامة الإعلامي الناجح النظيف الهادف اللي بيبني بلد يبقى أي واحد مربي لا دقنه يبقى الإسلاميين عملوا ده معناه ان الناس دي بقصد او بغير قصد يحاربون دين الله قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وما تخفي صدورهم اكبر مع ان ممكن يبقى رسام وسايب دقنه ممكن يبقى فنان ممكن يبقى امه ماتت وزعلان ولا ما عندوش تمن الموس ولا ممكن يبقى اب من اباء الكنيسة او ممكن يبقى زي حالات شيخ من المشايخ اطلاق اللحية مش واقفة على فئة من الفئات ولبس القميص او الجلباب القصير او الطويل مش خاص بالسلفيين او بفئة من الناس انا بستعجب للغة اللي موجودة اما بص الاقي الحقوق ضيعة احنا بنقول عايزين المواطنة والناس اللي بتنادي بالمواطنة دول انا مش شايفهم صادقين مواطنة يعني ايه يا حبايبي يعني كلنا ابناء الوطن المصري متساويين في الحقوق والواجبات اما اقول متساويين في الحقوق والواجبات يبقى انا ما اقدرش اميز بين الذكر والانثى ولا بين المسلم وغير المسلم معنى ان اقول ده مسلم وده نصراني يبقى انا بميز يبقى انا ما احترمتش المواطنة انما لو احترمت المواطنة واحسن فلان اقول فلان باسمه احسن وجزاه الله خيرا أساء فلان التحريات تاخد شغلها ودولة القانون تنفذ القانون ونمسكه من رقبته نقول فلان الفلاني اقترف جرما بكذا لا لي علاقة بنوعه ذكرا كان أو أنثى ولا لي علاقة بدينه الناس دي لو بتحترم الكلام اللي بيقولوه لكن هم يحترموا كل حاجة إلا إذا جاءت باسم الإسلام تجدهم يعني حاجة تانية خالص والليلة طبعا هيزغرطوا للصبح وهتشوفوا قد إيه الناس دي ليسوا على صفاء ولا يعملون لصالح الوطن دي مشكلة اللي بيقع فيها لازم يستغفر ربنا لأنه لما بيعمم الحكم أنا كواحد ملتحي وكواحد ألبس ثياب هاجي ربنا يوم القيامة أقول له يا رب أنا لي حق من كل من سب الملتحين والإسلاميين واتهمونا بما ليس فينا لازم ينادي بالشخص إن أراد ده ده لو بيتكلم وهو مش فاهم الإسلام أما لو عايز الإسلام بقى ويتأسى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان ستيراً ما كانش ينادي على الاسم احنا بننادي على الاسماء وبنصور وبنسبق الاحداث وقبل حكم المحكمة ما يصدر وزي ما بيقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته بنشوه صورة المسلمين جميعا ما ينفعش كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا احنا كنا في النظام السابق تمشي في أي طريق أو تقف في أي طابور تجد المسؤول أو الضابط من دول يعدي أي حد واللي بيعدي ده ممكن يبقى حرامي ولا مرتشي ولا نصاب ولا بيهرب أثار ولا فاعل فعل فاضح ولا حاجة ولا حاجة إنما يشوف الملتحي يقول له اقف لو جاي من بره يشوف يكشف عن البسبور لو داخل يشوف شغلانة وكنا بنحتسب هذا عند الله بنقول يعني مفيش نسيم حرية مفيش إيمان أنا شخصيا كنت أبتسم خلاص لعل ربنا يرزقني حسنة بهذا الصبر لكن بكل تأكيد هذا الكلام يترك أثر في النفس غير كريم وإن نسيت ما ينفعش الكلام ده يتم الآن يعني أما بص لمؤسسة عظيمة زي القوات المسلحة وأنا كان لما بتجيني دعوة منهم يعني من لغاية شهر واحد بس فات كان لي بمعدل كل أسبوع لقاء على الأقل مع مكان ما في القوات المسلحة وأنا لي الشرف بهذه المشاركة إن أنا أخدم بلدي وأخدم يعني أشارك بخدمتي هذه العين التي باتت يعني في سبيل تحرس في سبيل الله الجمعة اللي فاتت كان في عقد قران في دار من دور القوات المسلحة ودعاني جاري العزيز علشان أشهد هذا العقد وأشهر عقد ابنته في هذا اليوم وكان من عجب انه طبعا انا مش عاتب على العسكري اللي واقف لانه ده بينفذ اوامر يقول انا اسف جدا معلش لا الملتحي ولا المنتقب يعني مش عارف هل اقدر اقول لكل الملتحين ما تتعاملوش مع دور القوات المسلحة القوات المسلحة دي عايشة من فلوسنا من دمنا من دماء ابائنا واجدادنا شرفهم ان هم بيدافعوا عن الوطن خيراتهم اللي هم عايشين فيها دي كلها من دمنا انا مواطن مصري باي معنى ودي رسالة انا ببعتها على عتبات رمضان لسعادة المشير وإلا فأنا خصمه فيها أمام الله يوم القيامة ويوم ما يكون في إصرار على هذا المعنى يبقى لازم الشعب يعرف راسه من رجليه أنا ليا في هذا المكان وما ينفعش الإجراءات الأمنية اللي أنت بتاخدها لكل الناس تبقى لكل الناس إنها ما ينفعش يبقى أبو لحية ده جربان ما ينفعش بالشكل ده ويتقال هذا الكلام ما ينفعش ولا هو ده الزمن اللي النبي قال فيه سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتحدث فيها الرويبضة لما يبقى ده مكان ملك أي منهم من حقه ما يقول لي ارجع هرجع مش هزعل بيته لكن دي ملكية عامة وبعدين بيتربح بيها يعني الدور دي لو الشعب ما تفاعلش معاها وحجز فيها هو اللي هيعض أصابع الندم اقتصاديا وإذا استمر المعنى ده أنا أتحمل مسؤولية الفتوى يبقى يحرم أن تتعامل معهم لأن هذا فيه صد عن هذه الهيئة التي نتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا انحراف عن جادة الصواب فلا هي مع المواطنة ولا هي مع احترام الشعب المصري ولا هي مع استغلال الإمكانات من أجل ربح يعود على المؤسسة ورجالها ولا هي احترام حتى للهيئة ما ينفعش حتى لو كانت في قرارات قبل كده أو قوانين لازم تراجعوا هذه القرارات وتراجعوا هذه القوانين وتصححوا هذه الانحرافات لما بص للواقع اللي موجود وانا بقول الحقوق العامة انا بتكلم بضرب امثلة فقط كنا عايشين لغاية ما نهاية النظام مبارك اللي فات وانا جاي يوم السبت الماضي عندي لقاء في لجنة الفتوى والراجل السائق اللي جاي ياخدني واخدني في تاكس اجرة بتاعه سيارة المكان فيها عطل تصلح فجايني بالتاكسي بتاعه ياخدني العربية سخنت منه فوقف مرتين في الطريق يغير مية فواحدة منهم كانت عند القصر الجمهوري فبيقول لي اهي دي بقى لو كانت ايام مبارك كان طلعوا علينا بالرشاشات والله يا مولانا لو العجلة فست واحنا ماشيين نمشي على الجنط وتبوظ العجلة لكن ما نقفش هنا ولا كان يجرؤ انسان انه يقف قلت سبحان الله امال اللي بنشوفه ده اللي طالع لي فوق السور ويقول له اطلع لي يا مرسي انا مش عارف هذا التعدي الصارخ بالامس واليوم بالامس كان تعدي على الشعب وكأن الشعب ده مش بني ادمين ولا زالت اذناب النظام في الدولة العميقة شغالة في كل مؤسسات الدولة بنفس الفكر لكن ننقلب من النقيض إلى النقيض من أقصى الظلم والاضطهاد لكل الشعب لأقصى درجات الظلم وعرقلة الإيد الطاهرة المتوضئة النظيفة الرئيس اللي يبكي لما بيسمع كلام ربنا ويبدأ ببسم الله وبذكر آيات القرآن ويحافظ على صلاة الفجر جماعة ويرحم الرجالة والعساكر الصغيرين اللي شغالين معاه في الحرس الجمهوري وهم سامعيني الجزاء يعني ان احنا ننقلب بهذه السفاهة لا بد من الاستغفار ومش هينفع الاستغفار الا لو تخلصنا من القديم وردينا الحقوق لأهلها وتخلصنا من الجديد وعرفنا ايه اللي واجب علينا النهاردة ايه اللي واجب علينا ما احنا عملنا اللي علينا يا مولانا اهو الرئيس موجود ومدي برنامج لمية يوم والعداد عمال يعد والقنوات المشبوهة عمالة تقول له فات مش عارف قد ايه باقي قد ايه يعني هم قايمين بالشغلانة دي بدلنا عشرة على عشرة الراجل لسه ما جلس حتى الآن على كرسي الرئاسة واللي حواليه أحسبهم مقصرون فاحنا قلنا كلام عشان يوصلوا وأحسبه ما وصلش وقلنا الكلام ده حتى قبل نتيجة الانتخابات لأننا نرى بنور الله الكلام اللي قلته لكم هنا من أسبوعين في مجلس الرحمة هو اللي قدامكم على الأرض وأنا لا أعلم الغيب لكن احنا محتاجين نتدبر القرآن الكريم احنا كلنا مطلوب مننا الاستغفار والاستغفار فيما يتعلق بحقوق العباد أظن مفيش أكتر من حق مصر علينا حق مصر علينا حق الوطن الغالي اللي ربنا هيسألنا كلنا عليه احنا قلت لكم من اسبوعين في مجموعة بتتفرج ويا ريتها تتفرج وتسكت لكن في مجموعة بتزرع الألغام وتعرقل المسيرة بحيث ان الراجل ده مهما كانت كفاءته ما يقدرش ينجح او يحقق للشعب حاجة وامانيهم ان زي ما قدروا يدلسوا على الشعب المصري ويخبوا الحقائق ويضخموا التفاهات فيما يتصل بمجلس الشعب عشان كده ناس كتير قالت هو عمل ايه وبدأت الثقة تنزل هيحصل نفس الكلام مع الرئيس وهذا ما يحلمون به ويتمنونه هنا بقول تعالوا معايا بالراحة ونتكلم بإخلاص لأن مش هينفع أستغفر ربنا وأنا صاحب هوى أو أنا صاحب مصلحة أو أنا بدافع عن مصلحتي الخاصة لأن ربنا قال لي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة من أكتر من سنة قلت لكم إحنا باسم الإسلام من مدرسة إذا وليت عزيت يعني يوم ما أبتلى بأي مسؤولية أتقبل التعازي من حبايبي يقولوا لي شد حيلك أعظم الله أجرك ثبتك الله أجرك الله في مصيبتك ده اللي أنا محتاجه مش يقول لي أبدا مبروك لا لا مباركة على المساءلة ولكن إن عزلت أو انعزلت قدمت استقالتي أو المسؤول قال لي روح هنا أتقدم أتلقى التهاني وتقول لي مبروك اتفكت رقبتك من المسؤولية معانا اتصال مرحبا
دكتور
مرحبا الشيخ وهبة السلام عليكم ازي حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا مرحبا والله حضرتك آه، الحلقة آه، موضوعها في منتهى الجمال الاستغفار ولكن حضرتك لما ذكرت ان حضرتك آه، عرضت ب- ب- من قبل آه، نادي او قاعة ان حضرتك ما تخشش بناء على ان حضرتك ملتحي او المنقبة لم تدخل انا منعت في اسكندرية من دخول مطعم تابع للقوات المسلحة لاني ملتحي يعني بنقول لسيادة المشير ان كنت انت تمتلكه او هو ده ميراث انت ورثته فامنعنا اما دوت بتاعنا احنا زي ما حضرتك بتقول ده ملكنا يا سيادة المشير انت بتتحكم في البلد كأنها بلدك وانت نسيت ان انت موظف في البلد انت النهاردة هتقول ايه لربنا يوم القيامة لما النهاردة تدي قرارات لل- للدستورية الناس المحترمة المستشارين المحترمين حضرتك تعلم مين هو المستشار عبد المعز ابراهيم اللي هرب الامريكان واصدر قرارات وهرب الامريكان وخد حفنة من الدولارات هنأمن على الناس ديت النهاردة ازاي انت لما شفت- بيحكموا ببطلان مجلس انت- الشعب اللي انت اتكلف شفت على يا الدولة شيخ- 2 انت شفت مليار يا خانة جنيه دولار- حفنة الدولارات
نعم يا دكتور انت شفت حفنة الدولارات ما هو ما هو منشور يا دكتور ومعروف يعني لا, لا يعني كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما يسمع طيب يا دكتور لما المستشار عبد المعز يصدر قرار ب ب ب بالافراج عن الامريكان اللي كانوا بي بي بي بي بي بيشوفوا اسرار الدوله وبينقلوا اسرار الدوله اي دستوريه النهارده احنا نامن لها ناحيه ثانيه يا دكتور السيده السيد الاستاذ المحترم عادل حموده والسيد الاستاذ المحترم مجدي الجلاد وخير رمضان وعمرو اديب وعماد اديب ولميس الحديدي وعلى راسهم الكذاب توفيق عكاشة اللي بيعملوا اجتماعات وبيقولوا فيها كيف نشوش ثم ونشوه سمعة الدكتور محمد مرسي الأستاذ عمرو أديب قال لو الدكتور لو عمرو لو محمد مرسي بقى رئيس جمهورية والله دي أنا سامعها بوداني يا دكتور عبد الله بركات وشايفه بعينيا بيقول هقلع ملط وانزل التحرير وقلع انا ولا بقول له لسه؟
دلوقتي الدكتور محمد مرسي غصب عنك بقى رئيس طيب الجمهورية هو قلع ولا لسه قالها يا دكتور قلع ولا لسه لا لسه ما قلقش لان هو قال انا ما كنتش راجل وانا بقول له لو انت راجل انزل التحرير طيب خلاص احنا انتظر لما يقلع السادة المحترمين يا دكتور اللي قلت لحضرتك على اسمائهم بيجتمعوا اجتماعات سرية واللي قال الكلام ده الاستاذ يوسف الحسيني قالوا على اليوتيوب لو دخلنا والمستمعين المحترمين دخلوا على اليوتيوب على الاستاذ طيب يوسف انا الحسيني هستأذنك بس في حاجة معايا نعم.
هستأذنك هستأذنك في حاجة اتفضل بداية منهج النبي كان يقول ما باله أقوام صحيح ان يعني من يجهر بالمعصية والفسق لا لا يعني لا كرامة له لكن خليني اتجرد معاك واحنا بنتكلم على الاستغفار بدون تسمية للاسماء وخلينا ناخد القضية عشان نعالجها كقضية الاعلام احنا اتفقنا انه مغرض ومفسد وكاذب ويعني يتلون كل الكلام ده انا هتفق معاك عليه وهجاي في الكلام حاضر يبقى انا استوعبت سؤالك وارد عليك ان شاء الله محمد من القليوبية مرحبا مرحبا يا اخي محمد طيب لعل لعلك تعود الاتصال مرة اخرى أه بقول ان المظاهر كثيرة جدا وانا هستأذن بس اخواتي في الكنترول سبع دقايق او عشر دقايق مفيش يعني حاضر يعني هما سب... طيب عشر دقايق بس وبعد كده ناخد الاتصالات براحتها عشان يبقى الرسالة بتاعتي قدرت اوفيها وهحاول اختصر في الكلام ما استطعت أه بقول الناس اللي بت... يا ريتهم بيتفرجوا ده هم بيحطوا خوازيق وعراقيل كأنهم من بلد غير البلد أنا بسأل بالله عليكم لو احنا صادقين في وطنيتنا هل هنعرف نميز نقول دول شرطة ودول قضاء ودول جيش ودول مهندسين دول أطباء دول أساتذة الجامعة ودول عمال ولا هنحضن بعض كلنا وندفي بعض لو احنا عندنا حب للوطن هيبقى مسؤوليتنا ان احنا ايدينا تبقى واحدة ونفكر ازاي نتغلب على المشاكل انا مش هقول ان هي وضعت بسوء نية وان كانت هناك قرائن تؤكد هذا لكن خلوني ابقى يعني انسان الى ابعد حد حسن النية هناخد كل حاجة وحشة اتعملت بدون قصد احنا استلمنا البلد او الرئيس وصل والبلد فيها اعلان دستوري مكبل او مكمل وفيها مخالفات وتجاوزات لو انا جيت اسأل في المشاكل اللي اتحل على اساسها مجلس الشعب مين اللي حط الرؤية مش الفقهاء الدستوريين مش قعدوا وجعوا دماغنا شهر زمان هنشتغل بالقيمة المطلقة المغلقة ولا القيمة المختلطة ولا الفردي ثم انتهوا إلى ما انتهوا إليه والمجلس العسكري هو اللي مطلع القرار والقانون اللي على أساسه الناس اترشحت والناس راحت انتخبت وجانا مجلس الشعب واحنا بنلعب بمصير الناس المليارات اللي اتدفعت دي مين يتحملها طب ايام النظام السابق يبني لي مبنى في قدام محطة مصر ومن غير ما يستعملوا يهدوا يكلفوا 50 مليون جنيه من حق المسؤول يسرق البلد ومن حقه ما يهموش كرامة الشعب لان ما حدش قال للي خطط ولا للي نفذ تعالى انت غلطان ادفع الفلوس اللي كلفتها لميزانية الدولة اخرج من وظيفتك لانك غير امين وغير كفء ما حصلش بالعكس ده كان لما حرامي يتمسك يودوه حتة تانية اسقع من الاولانية عشان كرشه لسه ما شبعش ولسه ما اتملاش الكلام ده لازال موجود لو احنا مظبوطين الكلام اللي بيكلموه الجماعة الفقهاء والقانونيين والدستوريين اسأل سؤال مين اللي صنع الطواغيط والرؤساء الطواغيط في الدساتير السابقة مين اللي كان بيحط الدستور مش الفقهاء الدستوريين حاجة غريبة قوي انا ما اقدرش باسم الاسلام ان اقول زي اخونا اللي اتصل علينا واقول انا هفقد ثقتي في المحكمة الدستورية مهما كانت الايادي ملطقة او السمعة غير واضحة ليه لان ده ملاذ امن بالنسبة لي احترامي للقضاء وإن كان لي كامل الحق في التحفظ على المريبات والمشككات فيما يتصل بالأفراد أو بالهيئات إنما مش من مصلحتنا نخون بعض ولا نشتم بعض ولا نقصي بعضنا بعضا احنا بنقول احنا بنحترم القانون وبنحترم الدستور هذا جميل وهذا جيد لكن ايضا الدستور ما هوش اله المحكمة الدستورية ما هيش اله الله وحده هو الذي لا يسأل عما يفعل الله وحده هو الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فإن أعطيتم هذا المعنى لكائن من كان فقد أشركتم بالله عز وجل فالله لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه سبحانه أحدا من خلقه المسألة عايزة وضوح رؤية احنا الكلام ده النهاردة لما بص النهاردة قبل ما اجي الحلقة مباشرة المحكمة الدستورية قررت وقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الخاص بعودة مجلس الشعب واستمرار حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته طيب تعظيم سلام يا محكمة دستورية عميد كلية الحقوق الدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق اللي هيخرج لنا قاضي الدستورية وقاضي الإدارية وقاضي الاستئناف وهو أستاذ وفقيه دستوري بيقول لا يحق للدستورية وقف تنفيذ قرار الرئيس المنعدم أنا الكلام ده مش هقف عند العناوين أنا لما بقعد أسمع القانونيين والرغي اللي اتقال في الأيام اللي فاتت الثلاثة كلهم بيتكلموا في شكليات يعني حل مجلس الشعب عشان شكلية مش علشان معنى ولا عشان فايدة ولا عشان مغزى وصدق الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هو ده شغل البشر وهو ده تشريع البشر وهو ده الهوى يا سلام لما ربنا يقول لنبيه داود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أنا شايف الهوى غرقان الدكتور مرسي أكيد جنبه مجموعة من فقهاء الدستور وقالوا لا القرار ده صح 10 على 10 ده راجل مهندس ما عندوش ألاعيب القانون ولا ثغرات وكلامهم صحيح من زاوية الفريق المخالف يقول لك لا هذا غير صحيح وكلامهم صحيح من زاوية قلت لكم قبل كده أتمنى أن كلامي ده يوصل للدكتور مرسي وأنا ما بطرقش أبواب أحد وما بعرفش لكن أنا بقول للدنيا كلها اهو واللي يقدر يوصل له هذا الكلام أنا رهن الإشارة في ليل أو نهار إن كان يريد مزيدا أو توضيحا اللي أنا أفهمه زي ما سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رسم الخطة في الستة اللي ساب الإمارة فيهم من بعده قال كده اللي يخرج على الجماعة اقطع رقبته بالسيف واديهم مهلة يتفقوا ثلاث أيام بعد الثلاث أيام ما لهمش أي فرصة لازم يتفقوا على أمير أنا أفهم في اللعب ده إن سعادة رئيس الجمهورية لأنه راجل محترم فيما أفهم ولأنه راجل أقسم أنه يحترم الدستور والقانون والقرار اللي عمله الرئيس ما لم يكن ليعتدي به على الدستورية أبدا ده هو أول من يرسي قواعد احترام القانون والدستورية لكن هو أيضا مكبل وعايز الشعب ياخد حقوقه السويقة اللي قدام القصر الجمهوري وطلباتها ما حلول المشاكل دي عايزة تشريعات يشرع 19 واحد عسكري مخهم أبيض من الحياة المدنية ولا يشرع نواب الشعب المحترمين لا دول أهل الاتكاء ولا دول أهل مجلس الشعب شكلا وجوده غير صحيح زي ما بتقول الدستورية والمجلس الأعلى موضوعا لا يصلح للتشريع طب هو رئيس دولة وانتوا هتحاسبوه وعايز يحل مشاكل الشعب الغلبان يعمل ايه اجتهد مع من معه وهو مأجور من الله على اي معنى انه يرجع المجلس فترة انتقالية لحين الانتهاء من الدستور من اجل مصلحتك انت ومصلحتك انت ومصلحة الشعب لا مصلحته هو ولا مصلحة المجلس العسكري طب انا عندي اشكالية قانونية والكل بيتكلم في طرف عقلي كل بيتكلم على هواه واظن كلكم سمعتوا ناس تقول اه وناس تقول لا لا اقدر انتقص من اللي قال نعم ولا اقدر انتقص من اللي قال لا اللي ايد الدكتور مرسي في قراري باسم القانون رايه محترم واللي رفضه باسم القانون رايه محترم طب يتحل الاشكاليه دي ازاي انا افهم ان الدكتور مرسي يصدر امره فيجمع كل فقهاء الدستور في مصر كل اللي اسمه استاذ قانون دستوري يقول له تعال ويقعدهم عنده في القصر دورته الميه الله يعزك ايه الاكل اهو الشرب اهو وقع بالحضور ما انتش خارج من هنا الا لما تحلوا لي المشاكل اللي محطوطه باسم القانون كلها بحيث يستطيع الرئيس أن يتحمل مسؤوليته كاملة ليحاسبه الشعب على تقصيره كاملا لكن هنفضل في صراع حبة مع الجيش وحبة مع الرئاسة ده كلام فاضي لابد أن يكون هناك فصل كامل بين السلطات ولابد أن يكون رئيس الجمهورية فوق كل السلطات لتنظيمها وليسأل عنها ليسأل عنها وليحاسب عنها انا افهم هذا يقول لهم كده قولوا انا مش هخش في وسطيكم ولا هقول لكم اعملوا ايه اللي هتتفقوا عليه هنفذه واللي يخالف سبعة قالوا رأي وثلاثة قالوا عكسه العشرة ملتزمين بالقرار ما يطلعش واحد من الثلاثة يقول لا ده انا ما كنتش موافق هي دي الديمقراطية بتاعتكم ودي الاغلبية بتاعتكم بس لما يعمل الحركة دي لازم يطلع للشعب ما تقعدش يا ريس مرسي في غرفة مغلقة يلففوك حوالين نفسك اشرك شعبك بكل خطواتك مشاكلي واحد اتنين تلاتة واتمنى لما تخطب في الناس تخطب بكلمات نحفظها كلنا يحفظها الامي والمتعلم يسجلها لك التاريخ في الداخل والخارج مش عايز شرح قول كده مشاكل واحد اتنين تلاتة دي مش هقدر احقق لكم اللي انتوا طالبينه مني ولا البرنامج اللي انا قلته دي عقبات مطلوب تتحل بايد الخبراء القانونيين لان انا اول من يحترم القانون يطلعوا بقرار اعلنوا للناس اذا عكسوك قول للناس عشان كلنا نرفضهم والشعب كله يعرف مين اللي مخلص للوطن ومين العميل ضد الوطن الاعلام يا ريس في نصين في اعلام مملوك للدولة وشغال ضد الاستقرار وفي اعلام خاص وده معروف افهم انك لازم تقعد مع وزير الاعلام في الحكومة اللي موجود مع رئيس الوزارة وتقول كده اللي يخرج عن الخط هيحال للمساءلة بالقانون الدولة ليها نظام وليها مبادئ احنا محتاجين نعلم الناس نوحد كلمة الناس نلقي في قلوب الناس الامل انت بتقول هتجيب احياء عشان ينظفوا الزبالة طب هتشيل النهاردة وانا احط بعد شوية يبقى الزبالة لسه موجودة فين الاعلام ما يوجهش الناس للكلام ده ليه فين الاعلام ما يوجهش الناس للاخلاقيات ليه انت عملت مكاتب للشكاوى وديوان للمظالم نقف ليه نتجمهر على القصر الجمهوري ولا نتسلق الجدار ليه لو الاعلام شغال صح هيسدد وراك يا ريس وبالتالي المنفعه راجعه راجعه لمين راجعه للشعب نفسه الشعب اللي بيتضرب بالجزم من مسؤول صغير او كبير لا يخاف ربنا ولا عنده ضمير جوني في مكتبي النهارده قبل ما اجي الحلقه راحوا اشتكوا في رئاسة الجمهورية اتصلوا بالمسؤول المسؤول قال ابعتهم لي طلع له مسؤول من تحت منه خرجوا عليهم برجال الامن ضربوهم رجاله ونسوان ورموهم على ال- على السلالم احنا ما بقاش عندنا كرامه يا ريس لا يا ريس اللي شغال في الاعلام الحكومي لا يقبل منه هذا ولا لساعه واحده مش ملكه واذا كنت مالكش كلمه لا على الحكومه ولا على حد اطلع يا ريس قول لنا عشان ما نح- ما نظلمكش ونعرف راسنا من رجلينا مين اللي عايز يولع في البلد ومين اللي مش عا- اللي مش عايز البلد تستقر الشعب اختارك ولا يحق لاحد انه يقول ما احناش مقتنعين بيك وكل الكلام الكذب اللي بيقولوه الاخوان وجماعه الاخوان والمرشد كلام اظن الناس كلها فهمت ان هذا الكلام المقصد منه ان يبقى الشعب في متاهه فلتكن ما تكون انت مسلم ولا غير مسلم اللي يعنيني ان تؤدي ما عليك امام الله لهذا الشعب الاعلام الخاص اللي بره اقدر اعرف انك تقدر تعمل ميثاق شرف يا ريس واذا قبلت من اي برنامج او مذيع ان يتجاوز في حقك او حق الدولة او كرامتها او المجلس العسكري او غيره لا يبقى حرام عليك يا ريس اشرك شعبك معاك لان انت قلت في الخطاب وانت كنت صادق ان بعد ربنا مفيش قوة الا قوة الشعب واللي يرميها يخسر اشرك الناس معاك عشان ما يجوش بعد يومين يقولوا ادي الرئيس بتاعكم فاشل اشرك الري... الناس معاك ولو كل يوم بكلمتين ادي بيان كل يوم يا ريس قلت وفلان استجاب وفلان ما استجابش اشرك الناس معاك ورمضان جاي ولن يكون الا النصر المؤزر نفحات رمضان وبركات رمضان تعالوا نستغفر ربنا يا ايها الرجال الاحرار يا رجال القانون يا ميزان العدالة زي ما بعضكم صنع مبارك ديكتاتور وزي ما بعضكم حط العقبات قدام الرئيس اللي جاي لصالح فصيل من الشعب او سلطة من سلطات الدولة حلوا العقد اللي انتوا عملتوها بالقانون واحنا هنقول لكم شكرا يا رجال الإعلام إما أن تبقوا في أماكنكم محترمين بالحيادية وإما اعلموا أنه قريبا لن يكون لكم مكان تحت سماء مصر تحترمون فيه اتقوا الله في مصر فمصر لا تتحمل كل هذه الألاعيب الضحية أنا وإنت وإنت يا أيها المشاهدين إحنا الغلابة لا الضحية مرسي مرسي يوم ما يسيب الرئاسة أنا لو مكانه هبقى أسعد الناس هيبقى أحسن واحد يفرح مراته هتزغرط لو ما بتعرفش تزغرط هيستريح من الهم والنكد اللي هو فيه إن إعانتكم ليست لشخص مرسي ولا لجماعة مرسي ولا لحزب مرسي إنما العون الآن والاصطفاف الآن ونحن نستقبل رمضان باستغفارنا للخطايا والذنوب وحرصنا على ألا نعود وطلبنا التوفيق من الله من أجل أن يشبع جائع أو يكسى عريان أو يعمل شاب عاطل أو يتزوج من, من لم يستطع الزواج أو يأمن من امتلأ القلب عنده خوفا وهلعا وفزعا ألا تخاف يوما تبلى فيه السرائر إن يوما تبلى فيه السرائر ليس فيه للطغاة ولا للظالمين ولا للمفسدين ولا للمعتدين ليس لهم فيه من قوة ولا ناصر لا ليهم قوة تمنع فضيحتهم على رؤوس الأشهاد هم في الدنيا يقدروا لكن هناك لأ ولا ليهم حد يدافع عنهم فيمنع عنهم عذاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون من أخونا ياسر من قطر اتصال مرحبا الو السلام عليكم يا أستاذ عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا حياكم أستاذ عبد الله.
الله يعني جزاك الله خير بس انا مبدئيا يعني سياده الرئيس محمد مرسي ده رمز جمهوريه مصر العربيه دلوقتي وقراراته وكلامه لازم يتسمع على الكبير والصغير ده المفروض هيبه الدوله في هيبه سياده الرئيس امبارح يعني احمد الزند طالع بيملي قرارات على سياده الرئيس بيقول لك احنا نمهل لسياده الرئيس 36 ساعه مين احمد الزند علشان يمهل لسياده الرئيس 36 ساعه كان فين احمد الزند في القوانين بتاعت زمان والتمويل ال- ال- بيقولوا عليها الاجنبي ومش الاجنبي كانت فين المحكمه الدستوريه في قانون الطوارئ اللي قعد قدامها 17 سنه 17 سنه وما كانش منظور اساسا جاب قرار يعني رئيس الجمهوريه يقول قرار في خلال 24 ساعه يتلغي ده فين ده اصلا يعني ده الشعب طب فين الشعب؟ المفروض سياده الرئيس احمد مرسي يعني هو يرجع للشعب زي ما حضرتك بتقول السياده الرئيسه جايب يعني احنا اصلا يا س- يا دكتور عبد الله اه، ثو- يعني ثوريه شرعيه يعني الثوره شرعيه ثوريه كل الحاجات اللي كانت قديمه دي تتلغي بعد الثوره يعني المفروض ال- يعني القضاة يتقوا الله في نفسهم الأول ويتقوا نفسهم يتقوا الله في في الشعب ويتقوا الله في يعني في البلد اللي بتنهار بسببهم وبسبب الإعلام الفاسد جزاكم الله خير شكرا يا ياسر من مرحبا أخونا من أسيوط مرحبا يا دكتور مرحبا يا أخو أسامة مرحبا بك والله ان احبك في الله أحبك الذي أحببت والله لي نرجو منك الدعاء رب اغفر لي ولأخي اولا وادخلنا في يسلم رحمتك فمك وأنت في الكلام اللي أرحم انت ما الراحمين.
تقوله ده ربنا يبارك هل فيك الاعلام ده هواتي لو موجود مبارك دلوقتي هيقدر يتكلم ضده باي كلمه مبارك الله يسامحك يا أسامة هل ان احنا دلوقتي القنوات الدينيه ساعه اتسكرت 15 قناه دينيه مش بقرار من رئيس من وزير الاعلام مش كنا من الشاف يعني عاوزين نشوف العلماء بتوعنا كانوا مسكرين عنا القنوات ليه؟ دلوقتي اما يشتموا في الرئيس واما يقولوا كلام ما يتقالش وال- والقضاء اي قضاء اي قضاء في مصر يا دكتور عبد الله لو سمحت انا واحد من الناس ليا واصله امانه عندي واحد لي خمس سنين مش عارف اخلص منه فين القضاء اللي عندنا في مصر؟ يعني لو في قضاء في مصر شرع ربنا اهلا وسهلا لكن يبقى حقك ضايع وتقول لي في قضاء طب في- فين القضاء؟ احنا متهانين في في ليبيا وفي جميع الدول وما عندناش كرامه لما اخذ كرامتنا تحت الجزر متهانين اما نبقى جثه يلقى حاجه جثه 10000 جنيه ويقول لك اه ادي ادي حق المصري 10000 جنيه يرضي مين؟ مش من الحاكم ده هواتي يعني القضاة دول عاوزين ايه في مصر؟ عاوزين دمر مصر احنا عاوزين يعني آه، بالعدل كده مش واحد مش عارف يقول لك إيه، لا اله الا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله قل لا سامحنا عن إله إلا الانفعال يا أنت دكتور.
سبحانك إني كنت من الظالمين شوف يا أسامة اللي كان منتفع يا أسامة في النظام السابق أنت فاهم إن هو هيسلم بالراحة لشرع ربنا اللي كان بياخد مئات الألفات في الشهر ده الرسمي هيقبل إن يجي ناس يقولوا الحد الأعلى للأجور خمسين ألف اللي بياخد خمسة مليون دولار أسبوعيا كاش عدا ونقدا هيخاف عليك ولا يدور على مصلحتك المعركة ضارية ولا نريدها فتنة وأنا أرى أن الحلول ممكنة وميسورة بنفس الفتيل فهتلاقي في وسط القضاء شرفاء وفي وسط القضاء ناصحين وفي وسط القضاء مؤيدين يقعدوا مع بعض ويورونا الصح من الغلط ايه وهكذا في كل الفصائل بس خلي بالك ده عايز ايد قوية وقلب ميت ما دمت يا ريس ما انتش طمعان الا في رضا ربنا ان مت فانت شهيد وان عشت فانت الكريم فلا تخشى احدا الا الله لكن بالقانون حل مشاكل القانون حتى لا تكون فتنة الأمر الثاني كن ملتحما بالشعب ولا بد أن يكون الشعب ملتحما معك حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه احنا ما بنعملش دولة المرسي ولا للإخوان ده كلام فاضي وقلة أدب اللي يقول هذا الكلام كذاب أشر إنما احنا بنقول بنحافظ على وطننا مصر وكلنا فيه شركاء وكلنا فيه سواسية كأسنان المشت وهذا لا يتحقق إلا بأمرين ذو القرنين أرسل القاعدة الأولى لما سئل احنا معانا بقايا نظام هنعمل ايه قال لهم والله من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا يبقى لازم سعادة الرئيس يرفع ميزان العدل الذي يقرر الجزاء الرادع لكل معتد بالقانون والجزاء الحسن لكل محسن أحسن إلى الوطن وبالقانون وليس بالهوى وليكن من يكون المخطئ وليكن من يكون المصيب فالمخطئ في نظر الحكم الإسلامي وإن كان هو القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه مفيش عندنا مراكز قوة والضعيف في الإسلام في نظام الحكم الإسلامي قوي ولو كان مجردا حتى من ثيابه قوي حتى يؤخذ الحق له ميزان العدل الناس المتجرئة طبعا الراجل طالع حنين ونفسه يلم نفسه يلملم الناس قلبه ابيض ما عندوش خبث السياسة ولا دهاء اهلها ولا عنده مصالح شخصية يقدر يقسم علشانها وبالتالي لما يطلع يطمن كل الناس بالسماحة المثل او بيت الشعر بيقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد تمرد التمرد اللي بيحصل ده لا وزن له إذا اتحد الشعب ورئيسه على نصر دين الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت أقدامكم احنا محتاجين نكون صادقين ونشرك الناس معانا علشان نبقى كلنا في خندق واحد وعشان الحساب ما يتقالش ولو خد سلطته نحاسبه لكن لما يبقى اعزل تحاسبوه على ايه تحاسبوه على ايه الامر الثاني او المعنى الثاني لما قال أعينوني بقوة ولعل في مظاهر العون الصادق من المواطن المخلص ان احنا نستغفر ربنا الناس ال... نعم مسعود السلام عليكم مرحبا يا اخي مسعود كيف حالك يا دكتور اهلا وسهلا والله اني احبك في الله احبك الذي اسال احببتني الله فيه جمعنا ان يجمعني واياك في في الجنه مع سيد ذات المصطفى امين يا رب العالمين شكر الله لك يا دكتور ال- ال- اللي بيحصل ده كله ده رفع ضغط للشعب المصري صحيح و- وهؤلاء يملكون ال- الابواب وهم في كل زمان يا دكتور لم يخلوا منهم زمان ولا مكان هي الكلمة التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه واتهم بها أبي بكر رضي الله عنه في عرضه هؤلاء الذين تحولوا كما أخبر الله عز وجل عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صحيح الله عز وجل يبين يقول انهم هم يفسدون ولكن لا تشعرون هؤلاء لا يريدون من هذا كله الا الانفس- افساد الحياه في مصر هذه القله التي لا يخلو منها زمان لكن نريد ان نند- ان لا ننتبه لهؤلاء ولا ينتبه الرئيس لهؤلاء لان هؤلاء يريدون ان يعطلوا الرئيس عن الهدف المنشود الذي جاء به ووعد به الشعب أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يوفق الرئيس لما يحب ويرضاه امين إنه ولي ذلك والقدر عليه جزاكم الله خيرا السلام عليكم
أخونا علي من الكويت مرحبا
اهلا بحضرتك يا دكتور عبد الله مرحبا بالأخ علي لو تكرمت يا أخ علي احنا عطف سعداء ان التلفزيون احنا بنكلم واسمعني من حضرتك جدا التليفون. لو والله انت يعني رجل نحسبك على الله من الناس الاتقياء يعني أكرمكم الله شكر الله لكم اللهم اغفر ما لا يعلمون
الله يبارك في حضرتك آه، انا ليا طلب صغير من حضرتك يا دكتور عبد الله اتفضل يا حبيبي
آه، طبعا انا سمعت ال- التوجيهات الجميله اللي حضرتك بتقولها لمؤسسه الرئاسه نعم
يعني اتمنى ان حضرتك تتكرم ويعني يبقى جزء كمان من الدعوه الكريمه ديت شويه جهد آه، جسماني وحضرتك تشرف المؤسسه دي زي ما ناس كتير بتروح هناك عشان تهدم انا عايز الناس اللي زي حضرتك الناس اللي هي فعلا همها مصلحه الوطن تقابل الرئيس وتبلغه بالحاجات ديت وتقعد معاه يعني ارجو انك تتعب شويه معلش لان الكلام اللي انت بتقوله فعلا كلام يبني احنا زهقنا هدم وسمعنا وزهق- وزهقنا كلام فعلا يعني ياخد مصر لورا ما يقدمهاش لقدام نص خطوه فمعلش انا بستسمح حضرتك بالطريقه الجميله والاسلوب الطيب وبالمخططات اللي فعلا تبني الدوله ديت تتحرك حضرتك على الرئيس وتقابله وتوضع خطط مكتوبه وتكون معاه يعني انت انت انتوا الناس اللي ممكن تشدوا البلد انتوا الناس اللي احنا عايزينكم
هجاوبك حاضر يا علي أخونا أبو محمود من الأردن مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة أسأل الله الله وبركاته العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة آمين التي أنارت قلوبنا وأنارت عقولنا أنه ولي ذلك والقادر عليه آمين أرجو من حضرتك أن يتسع صدرك لما أقول يا شيخنا الفاضل اتفضل حبيبي للأسف الشديد معظمنا يمارس الحرية خطأ نعم وللأسف الشديد بعض الناس يتطاول بالكلام على رئيس الجمهورية وهذا خطأ كبير جدا هذا هو رمز لنا جميعا ولا بد نحن نقف وراءه لكي تنهض هذه الأمة فبدون الشعب لن يستطيع الرئيس ولا غيره أن يفعل شيء صحيح فلا بد نكون جميعا سندا له في هذه المرحلة لأن كلهم قد اجتمعوا عليه ولكن إحساسي بربي وإيماني به قوي فأقول لو اجتمع الإعلاميون والفلول عليك أيها الرئيس الطيب فاعلم إن الله معك وإن الله ينصرن من ينصره وأتوجه إلى الله بدعوتي أن ينصر هذا الرجل الطيب آمين الذي يكلمنا ونحس أنه رجل منا لم يتعالى على أحد ويتكلم ويفتح يديه وصدره بأنه كأب حنون لكل المصريين ولكن للأسف هناك من يريد لمصر ألا تنهض ويدعي حب مصر ولكن ادعاءه ادعاء كاذب من الإعلاميين مثل هذا العكاش وغيره من يقعد يتكلم عن هذا الرجل المبارك الطيب وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون على الظالمين الحاقدين آمين وأن يوفق مصر إلى ما يحبه ويرضاه وأن يسدد على طريق الحق خطى رئي- رئيسنا ويجعلنا جميعا على تقوى الله أسأل الله ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وسلام الله عليكم ورحمة الله السلام وبركاته ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير من أخونا خالد من القاهرة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذي وبركاته الكريم الفاضل أهلا وسهلا أنا بحيي حضرتك على البرنامج الجميل ده وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك آمين
ألو أيوة مرحبا سامعك يا شيخ خالد يا دكتور عبد الله بركات آه، والله حضرتك أنا عشان بس ال- الإخوة المتصلين أنا هخش في الموضوع مباشرة ولا أطيل على حضراتكم
اتفضل مبدئيا حضرتك احنا في شكوى احنا من ابناء آه، الازهر خريجي آه، جامعه الازهر ومن الاوائل وتم تعييننا من ضمن اوائل الخريجين آه، م- آه، شهر اثنين اللي عدى وبعد تعييننا من الجهاز الاداري للدوله كمدرسين لغه في جامعه الازهر ومرور اربع شهور من تعييننا صدر قرار تعسفي من امين جامعه الازهر الاستاذ محمود امين شعيب بتحويلنا من مدرسي لغة إلى باحث شؤون تعليم وباحث دراسات عليا
لا بالراحة ولا عليا أفهم لماذا هذا بالراحة القرار عليا يا ابني بالراحة عليا يا خالد الو يعني انت انت كلية ايه
ايوه يا فندم كلية ايه تعمل في كلية أنا ايه بشوف حضرتك عينت في دكتور عبد كلية اللطيف، ايه لو سمحت حضرتك تعالوا شوف شويه كلية اللغات والترجمة اه يا فندم آه، لغات وترجمه كلية إحنا، اللغات آه، لغات والترجمة وترجمه وفي ناس تانية آه، في كليات اصول الدين والدعوه وكليات اللغه العربيه طيب تم تعييننا ضمن اوائل الخريجين كمدرسي لغه عينتم مدرس ولغة بالظبط يا فندم طيب مدرس لغة ده يعني بتدي يدرس اللغة محاضرات التانية في الكلية.
وسكاشن للطلاب
ما- تمام مش كده نعم يا فندم يعني بتد... بتخش تدي محاضراتك للطلاب بدي ايه حضرتك محاضرات انت بتخش تدي محاضراتك للطلاب بالظبط يا فندم بدي اللغه الثانيه في الكليه كويس بتدرس اللغة التانية في الكلية بالظبط ايه اللي حصل بقى بعد ما استلمت شغلك بعد ما استلمت شغل بمدة أربع شهور صدر قرار تعسفي بتحويلنا من مدرسي لغة آه، إلى باحثون تعليم وباحث دراسات عليا بنسألهم بيقولوا لنا المسمى الوظيفي ده مش موجود يعني ايه مع إن باحث الكلية شؤون التعليم فيه بس مسمى بالراحة وظيفي أفهم بس مدرس لغة بالراحة. يعني ايه باحث شؤون تعليم تشتغل ايه يعني باحثون تعليم حضرتك آم، لا أعرف آم، ما ما هي إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من يا ابني سلطان كلمني عدل نعم يا فندم كلمني عدل عشان افهم لا حول ولا باحث قوة شؤون الا تعليم بالله حضرتك يعني- يعني هتعمل ايه يعني هعمل كارنيه هعمل ورق ورقه قطر مثلا واحد مسافر ولا حاجه يعني- يعني خدك من- مفيش.
من انا أستاذ.
تخصص لغه المانيه اسمعني انا مش تخصصي ده يا فندم يا ابني اسمعني يعني خدك من استاذ اتفضل بتدرس مادة اللغة الألمانية للطلاب أيوة.
إلى كاتب بتكتب ك- كرنيهات وأوراق للطلاب بالظبط يا فندم
يعني أوائل الدفعات وأرباب التقديرات العالية يترموا تحت البدروم بالظبط يا فندم هنقعد في الارشيف مم.
ونعمل كارنيهات احنا وغير كده حضرتك انا عاو- يا دلوقتي احنا انا واحد ست طب ما شغل بتاعي اشتكيتش كنت ليه يا ابني ما رحتش بتقاضى.
ليه لشيخ الأزهر ولا رئيس الجامعة رحنا لشيخ رحت شخصيا لشيخ الازهر وقبلت يده قلت له فضيلتك احنا عندنا مظلمه ممكن حضرتك تحلها لنا قال لي اتفضل فحكيت له القصه كلها قال لي روح رئيس الجامعه قلت له طرقنا كل الابواب وانا من مجيب قال لي يمكن القرار خطا وحب يصلحه قلت له حضرتك من ارتكب الخطا الذي من ارتكب الخطا تبعاته تك- تقع على من ارتكب الخطا ام آه، من وقع عليه الخطا احنا اللي وقع عليه الخطا يبقى احنا اللي نشيل احنا اللي نشيل ثمن الخطا ده ولا الناس اللي ارتكبت الخطا وغير كده ما هو مفيش خطا اصلا لان في بالفعل مدرس لغه وفي ناس في الكليه متعينه طيب هو مدرسين قال لك روح رئيس الجامعة ما رحنا رحتش النهارده ليه رئيس الجامعه يا فندم آه، و- و- و- آه، بناء على مكالمه من آه، آه، رئاسه الجمهوريه وطلبنا مقابله رئيس الجامعه يعني انت إنها رحت تطلع رئاسة عشرة.
الجمهورية كمان نعم يعني كمان رحت رئاسة الجمهورية رحنا حضرتك رئاسه الجمهوريه للدكتور منصور العدلي الراجل استقبل- استقبلنا بكل حب و- و- وموده وقال لنا ان شاء الله باذن الله هنحل لكم كل مطالبكم اتصل آه، تاني يوم برئيس الجامعه قال لهم آه، رئيس الجامعه قال له خلوهم يجوا واحنا هنحل لهم مشاكلهم وهنعمل اللي يرضيهم فرحنا النهارده علشان خاطر نقابل رئيس الجامعه فقابلنا المدير العام محمود شعيب وقابلنا وقال لنا ده القرار بتاعي ولن ارجع فيه وانا ادرى منكم بالك- بال- بالجامعه طب حضرتك ال- ايه القر- وبعد كده ف- فوقتنا معتصمين او وقفنا باللافتات فطلعوا علينا البلطجيه بتوع الامن ضربونا ورمونا من على السلم انا مش يعني انا اول حاجه انا ابن من ابناء الازهر ثانيا انا اوائل خريجي انا عاوز اعرف انا لما رحت رئاسه الجمهوريه اتعاملت بكل ادب وكل حب لما اروح بيتي اروح عند رئيس الجامعه اروح عند والدي اروح عند الناس ال... عند اهل بيتي اطرد واتضرب واترمي من على السلم طب طب حد يديني عقلي احنا دلوقتي احنا في احنا في احنا في دوله ايه بالظبط لا حول ولا قوة إلا بالله احنا بن...
مش عارف هقول لك ايه يا ابني لكن على كل حال اصبر واحتسب وارجع مرة تانية لرئاسة الجمهورية ما دام فتحت معاهم خط وقالوا لك روح قول لهم والله احكي لهم اللي حصل ولعل صوتنا يوصل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر رفع الله قدره وأصلح به ما فسد فإني أربأ به أن يسأل عن هذا بين يدي الله يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى أنكر على نبينا حين عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولا أدري ماذا سنقول لربنا حين تهدر كرامة الإنسان وتضيع كفاءات أبناء الجامعة بمثل هذه القرارات وأخي الحبيب معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد ذلك الرجل الحيي الذي ما رأيته إلا خاشعا وأحبه في الله أتمنى وأنا على يقين أنه لن يرضى ما قلت يا ولدي إن كان ما قلته أنت إن كان ما قلت ما قلته أنت الآن هو الذي حصل أنا على يقين أن رئيس الجامعة لن يقبل هذا وأتمنى أن تتم معالجة هذا المعنى من أجل مصر إن لم يكن من أجل الله إن لم يكن من أجل الدين إن لم يكن من أجل الإسلام إن لم يكن من أجل رقي الجامعة إن لم يكن من أجل كرامة الأزهر وأبنائه اجعلوها من أجل مصر من أجل أن لا يسب الإسلام بديننا أرجو الله سبحانه وتعالى يا ولدي أن يجعل لكم من بعد عسر يسرا أعود مرة تانية يا أخوانا عشان أنهي كلامي الله يرضى عليكم ربنا بيقول لنا في القرآن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ما قلنا خلاص بقى حاضر حاضر آخر اتصال مين معانا
السلام عليكم ورحمه الله أخونا وبركاته سليمان مرحبا
الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله كيف حالك مرحبا بك أخي الكريم والله الحمد لله ده من الحظ ان انا اكون اخر اتصال معاك والله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا حبيبي والله انا عايز اقول حاجه بس هل اتفضل.
المحكمه الدستوريه دي دستور انزل من السماء لا يخطئون أي
لا يخطئون لان اللواء المعصراوي لما قعد- جم يحطوا مجلس الشعب قلنا يا جماعه ده مجلس عسكري عسكري ما يفهمش السياسه قالوا لا ده احنا جايبين ثلاثه من مستشارين المحكمه الدستوريه عشان يحطوا القانون ده اذا هم اللي حاطين القانون اذا هم يخطئون أي فكيف يدعون انهم لا يخطئون هم اخطاوا في قانون مجلس الشعب نفسه صحيح.
بالثلث الفردي يعني صحيح.
حتى هم عملوا ايه والله العظيم ده اللي استنتجته كمواطن عادي ان احنا نحط الناس دي لو خضعوا لينا زي اللي كانوا قبلهم بيخضعوا لكن بفضل الله عز وجل دعوات المسلمين كلهم ودعوات حضرتك والافاضل والله بفضل الله عز وجل ال- الناس اللي انتخبهم الشعب جاءوا لقرارات لصالح الشعب وليس لصالح مجلس عسكري او جهه بعينها فلذلك لا لابد ان يهدم تعالوا انت حاطين ثغرات يبقى لازم لا لا الجماعه دول ما بيعملوش لينا يمشوا ازاي طب انت ح- عندنا في ال- في ال- في المحكمه الثانيه اللي بتنظر يوم 17 محكمه النقد اشمعنى دول في 24 ساعه والله يا حسبي الله ونعم الوكيل مش عارف أ- يعني انا عايز اقول لهم بس والله اقسم بالله ستقفون بين يدي الله لو جاء ملك الموت اليوم فكيف تقولون لله عز وجل غدا على قراراتكم دي الذي يعلم ما تخفي الاعين وما يخفي الصدور والله انا مرتبط جدا والله انا الحمد لله اتكلمت معاك عشان اقدر انام والله يا شيخ اقسم بالله اطمئن عندي ونام شغل الصبح ولازم واستريح.
كنت م- وأبشر بنصر قريب إن شاء الله نعم معنا اتصال من السعودية من
السلام عليكم يا شيخ مرحبا
اسعد الله مساءك يا دكتور عبد الله أعزك ويشهد ال- ويشهد الله على حبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه يا شيخ شيبة مرحبا الله يبارك في عمرك مرحبا شيخنا نعم هل القضاء الان الذي فيه ال- القانون وال- والدستور هل ي- يحكم بكتاب الله وسنه رسوله؟
طيب
اريد الجواب من سعادتك. ثانيا الرئيس لما اقر وامر بامر اليس هذا من امر الله عز وجل ان يطاع طالما في طاعه الله لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الله. السؤال الثالث ان الناس الذين يتطاولون الان على دين الله ان كان حقا الرئيس يعني يسمح ويصبح لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشأنه وإنما يغضب إذا انتهت انتهكت حرمات الله فهذه القنوات التي تنتهك حرمات الله وتتحدى الله عز وجل أليس يقام عليها الحد حدا يقام كما يقدره إن كان عندنا قضاء يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صحيح والآن نلف ونزور يعني ال- ال- سعادة المستشار مكي أقبل حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وهو رجل مستشار وعالم فكيف الآن يصدر قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب وأنا أعاتب على مجلس الشعب اليوم كيف يؤجل أمر الرئيس المفروض كان يستمر لأنه عنده أمر من ولي الأمر ولا يجوز أن نعطله حتى يوقفه ولي الأمر فأريد الإجابة على أول السؤال هل يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله وأنت تعلم يا شيخ لا داعي أن أعيد ذكر الآيات التي في سورة المائدة ثلاث آيات من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المشركون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الخاسرون أجبني يا أولئك شيخ هم وجزاك الله الكافرون خيرا أولئك هم الفاسقون الظالمون نعم شكرا يا شيخ شيبة أظن كده مفيش اتصالات تاني لا احنا وقتنا فاضل قد ايه ما شاء الله تبارك الله الله يسامحنا ويسامحكم ماشي بقول يا اخواتي الكرام الكلام العاطفي جميل قوي وده بيبين قد ايه الشعب ده طيب حتى اخواتنا اللي اتصلوا من السعودية او من الاردن او من الكويت ده معناه ان قلوب المسلمين عامرة الحمد لله وطيبة ومقبلة على الله بتستعد لرمضان باستغفار وإنابة وتوبة جم- جميل بس في نقطة صغيرة ما هو الشرعية الدستورية توقفت حينما قلنا خلاص رضينا بالانتخابات والقانون وكذا ولا أرى نفسي ولا أرى الدكتور مرسي نعجز أمام هؤلاء مهما كانوا أباطرة الألاعيب بفضل الله وبالقوانين تحل كل المعضلات الاختيار الثاني أنا لا أملكه يعني عشان تقول ان انت شرعية ثورية والكلام ده مرفوض ويروحوا ده كلام عاطفي والجماعة الاعلاميين شغالين الله ينور وانا قلت لكم قبل كده مع في مجلس الرحمة لما جامعة الازهر بتبني مبنى سعادة المشير هده هو داخل جامعة الازهر عشان بينو- بي- بي- بيطل على المنصة النهاردة الخيمة في المنصة والطريق واقف ولا عشان دول رجالة المجلس العسكري وبيقولوا نعم للإعلان الدستوري المكمل أنا أربأ بالمجلس العسكري أن يكون طرفا في السياسة أو لمصلحة فلول الحزب الوطني أو غيرهم لأن هو كرامته عالية قوي عندنا ومكانته عالية قوي في نفوسنا واحترامنا كبير قوي له لكن الذين يحدون الله ورسوله ما بيكرموش يا جماعة لا انتوا مش واخدين بالكم ما هيش حزب قدام حزب ولا هي مصالح حزبية يا جماعة ده دين القضية كلها ان ده اسمه الاسلام والناس اللي بتحط العراقيل قدام الرئيس بزعم ان هي ضد الاخوان او ضد كده يا بيكذبوا على نفسهم يا مش فاهمين وتعالوا نتدبر سويا هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون محمد مرسي عاهد الله ثم الناس على أن يقيم شريعة الله ولم نر منه حتى الآن قولا أو عملا يخالف هذا الوعد كل من يعلم كيف ينقي الطريق أمامه من العقبات والأزمات المفتعلة باسم الدستور والقانون ولم يرفعها أو يعين على رفعها وإزالتها فهو ومن وضعها محاد لله ورسوله والوعيد من الله لهم أنهم أذلاء في الدنيا والآخرة أولئك في الأذلين أما من وضع يده في يد رئيس الدولة على شريطة إقامة شرع الله فعمل معه على تطهير الساحة من هذه الألغام والأزمات والمعوقات منصور بوعد الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز يا أبناء مصر ليس من المسلمين من ينصر الهوى ولا المصلحة ولا الأب ولا الابن ولا الحزب ولا الإخوان ولا العشيرة على حساب دين الله هذا لا تجده أبدا لأن المؤمن الصادق لا يواد من حاد الله ورسوله المؤمن الصادق يثق في نصر الله المؤمن الصادق لا يسلم أخاه ولا يظلمه ولا يتفرج عليه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الكلام اللي بتقوله كلام على عيني وراسي أيوة رئيس الدولة ما دام لم يأمر في معصية أمره واجب الطاعة هذا في المفهوم الشرعي أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم ما لم يكن أمر الحاكم في معصية فطاعته واجبة لكن احنا ارتضينا المنظومة أيوة الدستورية ما بتحكمش بقرآن وسنة وعرضة للخطأ وأخطأت قبل ذلك وقال اللي بيقول الكلام ده زملائهم عشان كده لازم الدنيا تشوف بعضها وعشان كده اقترحت الاقتراح اللي اقترحته على الرئيس بقول هنا الشعب مش بس العاطفة يا اخوانا كلامكم على عيني وراسي جزاكم الله خير دعائكم للرئيس جميل وواجب لا تنسوه في دعائكم في كل سجودكم ويا سلام لو قمت كده في وقت السحر صليت ركعتين وسألت ربنا يطهر قلبك ويغفر ذنبك وسألت ربنا ان ينصر المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي كل مكان وسألت ربنا ان يؤيد الرئيس بمدد من عنده هتفتكرني ساعة ما تشوف الحسنات اللي تفوق الجبال بسبب هذه الدعوة سلفنا الصالح تواتر عنه عن كثيرين من سلفنا الصالح يقول لو أعلم أن لي دعوة واحدة مستجابة لادخرتها للحاكم لأن صلاح الحاكم صلاح الأمة فما بالك والأمة معطلة وصلاحها معطل بسبب المفسدين بقى معقول المفسدين يتلموا مع بعض لو بصيت في القنوات اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هنا واللي طالع يشتم الرئيس مرسي يخلص من القناة دي يخش على القناة دي يخش على القناة دي يا جماعة مش هو ده القرآن اللي لما ربنا قال لنا مع الفارق في التشبيه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير لازم انتوا كمسلمين تبقوا ايد واحدة عشان يبقى صوتكم قوي وعشان ربنا ينصركم حتى لو ما حيلتكوش اي حيلة يكفي ان انتوا تقفوا تدعوا ربنا هو ربنا ساب واحد صادق في حالة الاضطرار دعاه وما استجابش ليه فين قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أنا لم أشك لحظة ولن أشك أن نصر الله قادم نعم أيوة حاضر ما شككت لحظة ولن أشك أن نصر الله قادم فقط علينا أن ندرك ما وجب علينا أعود فألخص كلامي الذي قلته فيما يخصني ويخصكم وأعتذر من الأخ الكريم أخونا علي من الكويت فأنا عندي موانع شخصية أنا في تربيتي على مدى عمري أعتقد أن لم يؤذى أحد في جيلي في جامعة الأزهر كما أوذيت أنا لكني أحتسب ذلك عند الله وخرجت من تجارب حياتي ألا أقف بباب مسؤول وأتمثل قول بعض أئمة السلف وإن كنت يعني لا أصلح أن أكون نعلا في قدمهم لكن أهو تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي فما وقفت ولن أقف على باب مسؤول أنت بتقول لي يا علي واجب عليك تعملها لله وحكم الوطن أنا قلتها على الملأ أهو وقلتها قبل كده من أسابيع وبعثت رسائل مع كثيرين من قيادات الإخوان لكن حسبهم عند الله يسألوا عنها أمام الله وكل اللي سمعني في الحلقة النهاردة يقدر يوصلها يوم ما أطلب في ليل أو نهار أنا خادم لسبب صغير يا علي طول ما عمر ما كنا ما نتكلم يقولوا اه بس ده طمعان يبقى مش عارف ايه ده طمعان يبقى ايه والحمد لله رب العالمين ذقناها وفررنا منها وأطمعونا فيها فلم نقبلها الحمد لله رب العالمين وعلى هذا يا ولدي أقول رحمة بالنفس الضعيفة نحن نؤدي رسالتنا ومن يستطيع أن يصل بكلامنا هذا إلى ولاة الأمر فليؤجر معنا بأجر الدلالة وأجري وأجركم على الله عز وجل أسألكم وأسأل نفسي أن نستغفر الله لنستقبل رمضان خاصة من الذنوب التي تخص الآخرين وعلى رأسها مصلحة الوطن فمن كان بالأمس تابعا للنظام الفاسد أو مشاركا فيه في أي صورة من الصور عسكري أو مدني قضاء أو سياسي أو رجل أعمال أو عالم فليستغفر الله وليحاول الإصلاح وأن يرد المظالم لأهلها بأن يعين الرجل وأن نعمل على أن نزيل العقبات والأزمات بالقانون حتى لا تكون الفوضى وحتى يمكن الله له عسى أن يجعل الله بعد عسر يسرا أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى وأن يصلح له بطانته وأن يؤيده بمدد من عنده وأن يره الحق حقا ويرزقه اتباعه وأن يره الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه اللهم اكفه شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين وعبث العابثين اللهم اجمع عليه قلوب عبادك وأوليائك أجمعين اللهم احفظ مصر واحفظ أمنها واحفظ علينا فيها ديننا واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم بارك لنا فيما تبقى من أنفاس لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا في شهرنا من عتقائك من ال من ال من عتقائك من النار ومن المقبولين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وإلى لقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا تنحرف لا لا تنحرف واسلك طريق المهتدي فالاستقامة رأس مال المتقين كن دائما بين